قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا شرف إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره الذي لا يحصي عدد نعمه العادون ولا يؤدي حق شكره الحامدون ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحت له السماوات السبع وأملاكها والنجوم وأفلاكها والبحار وحيتانها يسبح له كل حي وميت وكل رطب ويابس وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة من أجلها خلق الله الأرض والسماوات وأنزل الكتب وشرع الشرائع وأرسل الرسل وانقسمت الخلائق إلى شقي وسعيد إلى فريق في الجنة وفريق في السعير عن لا إله إلا الله وعن حقوقها يكون السؤال والجواب بين يدي الله يقع عليها الثواب والعقاب من أجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد أشهد بها شهادة أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا وأتبرأ بها من كل ما يعبد من دون الله ظلما وزورا وبهتانا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله وخير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة الكرام لا يتحكم في الكون إلا خالق الكون ولا يتحكم في البشرية إلا خالق البشرية ففي ظل هذه الأحداث التي تحدث للأمة عامة ولنا خاصة اعلموا أنه لن يتقدم أحد ولن يتأخر أحد ولن ينجح أحد ولن يرسب أحد إلا بقدر الله فلا يستطيع أحد أخذ قرار إلا بالله ولا أخذ أمر إلا بالله فلا تنطق الألسنة إلا بأمر الله ولا يتكلم مخلوق إلا من بعد إذن الله فخالق الكون خلق الكون وهو مسيطر على الكون مهيمن عليه إن رأيت غير ذلك اعلم أنك عندك خلل رب العالمين يسلط من شاء على من شاء لحكمة وابتلاء فاعلموا يقينا أن الله سبحانه وتعالى لم يبني كونه هملا ولا يترك كونه هملا ووعد الله سيتحقق سيتحقق فالذي يتحكم في الكون ويتحكم في البشر هو ربهم وإياك ثم إياك أن تتخيل أن فردا ما أو جماعة ما أو حكومة ما أو دولة ما تتحكم في الكون من دون الله سبحانه وتعالى من هذا المنطلق أردت أن أنصح إخواني ونفسي ابتداء وأقول ما زلت أقول ولا زلت أقول العقيدة أولا لابد أن نبني بناء صحيحا حتى يمكن الله لأهل الحق في الأرض العقيدة أولا وهذا اللقاء التاسع والثمانون من هذه السلسلة أعيش مع اسم جليل من أسماء الله وكل أسمائه جليلة نعرف معناه ونعرف أثره وكيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الاسم ألا وهو المقدم فالذي يقدم هو الله والذي يؤخر هو الله في الصحيحين يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل من دعاء استفتاحه كان يقول فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر أنت المقدم وأنت المؤخر لا يتقدم أحد إلا بك ولا يتأخر أحد إلا بك فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن أسماء ربنا أنه المقدم ما معنى القدم أو ما معنى القدم القدم بالكسر نقيض الحدوث شيء قديم وشيء حادث القدم نقيض الحدوث وقدام نقيض وراء ده قدام وده وراء قدام نقيض وراء وأما القدم فهي سابقة الأمر شيء سابق انت بتقدمه سابقة الأمر وتأتي بمعنى كل ما قدمت من خير أو من شر أمامك اسمع اسمع ماذا يقول ربي وربك وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق عند ربهم ما معنى قدم صدق قال العلماء بأن لهم سابق خير صليت وحدت زكيت أديت أنت قدمت لنفسك بين يدي الله ألم يقل المفرط في يوم القيامة كما أخبرنا ربنا أنه سيقول يا ليتني قدمت لحياتي فأنت ما تفعله الآن في دنياك إنما أنت تقدمه لنفسك إن قدمت خيرا فخير وإن قدمت شرا فعليها وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال العلماء قدم الصدق سابق الخير والأثرة الحسنة والعمل الصالح وكل بر قدمه لله فكأن الله يطمئن الذين آمنوا اطمئنوا فإن لكم عند الله قدم صدق لكم سابقة حسنة ولكم أثرة حسنة فالله سبحانه وتعالى يرضى عنكم إن وقفتم بين يديه سل نفسك واسأل نفسي ماذا قدمنا لأنفسنا إذا وقفنا بين يدي الله جل جلاله أقوالك تقدمها وأعمالك تقدمها واعتقاداتك تقدمها فكل ذلك يسر يسبقك بين يدي ربك جل جلاله إذا القدم ما يقدمه الإنسان لنفسه من خير أو من شر اسمع اسمع في القرآن حتى نعرف الأصل اللغوي لهذه الكلمة قال الله عن فرعون مع جنوده يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار
اللهم أعذنا من النار يا رب العالمين يقدم قومه يوم القيامة يعني ايه يقدم قومه يوم القيامة يعني يتقدم قومه الى النار يوم القيامة فيسقط فيها قبل ان يسقطوا فيها يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وفي قراءة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا اوعى تتقدم بقول قبل قو- قول الله ولا بقول وفعل قبل قول وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا القدم التي نتكلم عنها سابقة الخير إيه معنى بقى كلمة المقدم اسم فاعل المقدم قال الخطابي رحمه الله المقدم هو الذي ينزل الأشياء منازلها فيقدم منها ما شاء ويؤخر منها ما شاء قدم المقادير قبل خلق الخلق وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات وقدم من شاء بالتوفيق فلا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر يقول الخطابي رحمه الله اسمع المقدم هو الذي ينزل الأشياء منازلها فيقدم ما شاء ويؤخر ما يشاء قدم مقادير الخلق قبل خلق الخلق وقدر وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات وقدم من شاء بتوفيقه فلا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ويقول النووي رحمه الله المقدم هو من قدم من شاء إلى رحمته بتوفيقه اللهم قدمنا إلى رحمتك يا رب العالمين هو من قدم من شاء إلى رحمته بتوفيقه وأخر من شاء عن ذلك لخذلانه له اللهم لا تخذلنا يا رب العالمين يعني ايه المقدم اسم جليل من اسماء الله تعالى لندخل في معاني هذا الاسم الجليل اول شيء المقدم هو الذي يقدم اجل من شاء من الناس ويؤخر اجل من شاء من الناس قال تعالى ولكل امه أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال تعالى قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون حينما نسمع هذه الآيات أن الروح لا تخرج من البدن إلا بأمر خالقها وأن أحدا من الناس لا يستطيع أن يميتني قبل أجلي أتشجع وأكون قويا ولا أجبن لأن حياتي وموتي بيد الله فعلى حسب ما قدم من الأجل شاب من الشباب شعره أسود قوي البدن كان يتكلم ويضحك ويسير بيننا وأغلبكم يعرفه حفظ كتاب الله وتقدم للصلاة بنا كان يضحك ويمازح وكان هنا وهنالك إذا دخلنا إلى هنا وجدناه لا أتصور أبدا أن هذا ستأتيه المنية مرض دخل في المرض ما هي إلا أيام ما هي إلا لحظات وأمر المقدم قدم أجله على أجل أمه وقدم أجله على أجل أعمامه وأخواله قدم أجله على من يكبره سنا قدم أجله على كثير من الناس كم من الناس مرض بمرضه وعاش كيف تأتاه هذا الأجل إن الذي يقدم أجل إنسان ويؤخر أجل آخر هو الله فهذا من ضمن معنى المقدم أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة اللهم ارحم تامر رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين واجمعنا به وبإخواننا وعلمائنا ودعاتنا مع نبينا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين فمن ضمن معاني المقدم أنه الذي يقدم أجل إنسان ويؤخر أجل إنسان سبحانه جل في علاه إذا هذا المعنى لو استقر في قلوبنا ما خفنا من تسلط أحد علينا ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها اسمع وأجلها لابد أن يعيش أجله كاملا لو له دقيقة لعاشها الدنيا يا إخواني دار بلوى والآخرة دار عقبة الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبة من علم ذلك وعرف ذلك لم يفرح لرخائها ولم يحزن لشقائها لأنه يعلم أنها مؤقتة أحزنني حينما قرأت لهذا الفيلسوف الألماني الذي يسمى تبني الفيلسوف الألماني تبني يقول قرأت عن الإسلام وعن شخصية المسلم فهبته وأجللته وعلمت أن أعداءه عملوا فيه ليغروه بالدنيا على حساب دينه فلما سقط في الدنيا على حساب دينه احتقرته يقول الفيلسوف الألماني تبني قرأت عن الإسلام وعن شخصية المسلم فهبته وأجللته ولما علمت أن أعداءه أرادوا أن يغروه بالدنيا على حساب دينه فسقط احتقرته ما الذي جعلنا مهزلة ما الذي جعلنا فيما نحن فيه أننا غررنا بالدنيا على حساب ديننا هذه هي الحقيقة الله لا يسلط عليك إلا بسبب ظلم نفسك لا يسلط عليك إلا بمعاصيك وبمخالفتك له يا الله فأول معنى إنه بيقدم أجل من شاء ويؤخر أجل من شاء هو المقدم من ضمن معاني المقدم أنه يختص بعض الناس بأشياء بمقامات بدرجات بقدرات اقرأ اقرأ رب العالمين يقول في كتابه إن الله اصطفى آدم قدم آدم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فالله يقدم من شاء سبحانه وتعالى قدم الأنبياء على جميع الخلق وقدم نبيا على نبي وقدم صحابيا على صحابي وقدم مؤمنا على آخر وقدم المؤمن على الكافر إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك ربنا قدمك إن الله اختارك اشتباك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين فأنجبت دون زوج كرامة ولا توجد امرأة على ظهر الأرض أنجبت بغير زوج إلا هي اختصها الله يختص الله من شاء من مخلوقاته دي من ضمن معنى المقدم جعلك وسيما وجعل غيرك ليس وسيما قدم من شاء في الوسامة وأخر من شاء في الدمامة قدم من شاء في الغنى وأخر من شاء في الفقر قدم من شاء في الصحة وأخر من شاء في المرض قدم من شاء في القدرة وأخر من شاء في العجز آه. قدم بعض الأفراد بالهيبة إذا كان في مكان هبته وجعل آخر لا يهاب بل يتجرأ عليه الصغير قبل الكبير في شخص بيهاب وفي دولة تهاب وفي شخص لا يهاب ودولة لا تهاب فيقدم من شاء في الهيبة ويقدم من شاء في العلم ويقدم من شاء في الرضا هو المقدم يقدم من شاء طب لماذا يقدم هذا على ذاك أحيانا يقدم استحقاقا وأحيانا يقدم ابتلاء أحيانا يقدم اختبارا أحيانا يقدم تفضيلا أحيانا يقدم تشجيعا ذكر العلماء أسبابا لذلك لكن أنا أريدك أن تتأمل أن من ضمن معاني المقدم أنه يقدم من شاء لما قالت بنو, إسرا... بنو إسرائيل لنبيها ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فقال لهم عسى إن كتب عليكم الله القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا في وسط الآيات قال إن الله بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال هلا هي المسألة بالفلوس أمال المسألة بإيه إن الله اصطفاه عليكم بس إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم لذلك يا إخواني التقديم نوعان تقديم كوني وتقديم شرعي التقديم الكوني لا نستطيع أن نخالفه قدم قدمك أنت فجعلك في بطن أمك X X Z عشان تبقى ذكر وفي ثلاثة X عشان يبقى أنثى أهلا ما في حاجة للذكورة وحاجة للأنوثة إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى بإذن الله كما قال رسول الله وليس معنى السبق نزول المني أولا إنما السبق بداخل رحم المرأة ولا يتحكم في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى من الذي يأمر هذا أن يسبق ذاك هذا إن أراده ذكرا وهذا يتأخر إن أراده أنثى هذا يسبق هذا يفعل هذا يفعل ده اسمه تقديم كوني الذكورة الأنوثة الوسامة الدمامة تقدرش تغيرها شكلك لا تستطيع أن تغير أبويك كونك لا تستطيع أن تختار مكان ولادتك جعل الله سبحانه وتعالى في الدنيا أسبابا ومسببات لن يأتي الولد في القاعدة اللي بناها في الأصل إلا بزواج مريم دي كرامة لا يبقى لابد أن يسبق الزواج الولد اتيان الولد ويسبق الشرط المشروط قبل ما تصلي انت توضيت طب ايه رايك بقى هصلي قبل ما اتوضى صلي الاول وبعدين اتوضى تاني ما ينفعش الذي قدم الشروط على المشروط والذي قدم السبب على المسبب والذي قدم الوسيله على الغايه هو الله هذا تقديم كوني وفي تقديم شرعي فضل الله بعض الانبياء على بعض وفضل على جميع الانبياء النبي محمد عليه الصلاه والسلام تقديم في تقديم شرعي رب العالمين يحب أعمالا فقدمها على أخرى عند الطبراني من حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اسمع شوف ربنا بيقدم إيه إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها يبقى ربنا قدم الأمور دي انت عايش بإيه فرد عايش لهم الدعوة هم الأمة هم الأرامل هم الأيتام هم إصلاح ذات البين وفض الخصومات وتعليم الناس وآخر عايش عشان يقولوا هيه جون وآخر عايش عشان ياكل ويشرب ويلبس حذاء جميل وتوب جميل البس حذاء جميل وتوب جميل بس ما يشغلكش عن الله أخرى عايشة الموضة السنة دي إيه وثلاث أربع ساعات قدام التسريحة الله آه إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي في السنن الكبرى من حديث البراء قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم غير حديث الصف الأول إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته يصدقه كل من يسمعه من رطب أو يابس وله مثل أجر من صلى معه هذا كلام رسول الله في تقديم قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لو يعلمون وفي لفظ لو تعلمون ما في الصبح من خير ما لو يعلمون أو لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة وفي البخاري لو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عملوا قرعة عليه مين اللي يقف في الصف الأول آه في حاجات ربنا قدمها يبقى في خصائص في قدرات في مقامات رب العالمين سبحانه وتعالى يقدم ما يشاء يبقى المعنى الأول أنه يقدم أجل من شاء ويؤخر أجل من شاء المعنى الثاني يقدم من شاء من خلقه من شاء من الأعمال بخصائص بقدرات بمقامات أنا قبل ما أعدي النقطة دي تذكرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات في درجة الجذع ودرجتين في المنبر فأبو بكر كان يقوم خطيبا في الناس لما دفن أبو بكر رضي الله عنه وجاء عمر أراد أن يرتقي نفس الدرجة فلما صعد والناس مجموعة نزل من على هذه الدرجة ثم نظر إلى الناس وقال ما كان لابن الخطاب أن يرتقي مقام الصديق رضي الله تعالى عنه تقول لي لا الصديق ما عملش كده ليه مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنا عايز أقول لك بص أدب عمر قال طب عثمان بن عفان عمل إيه والله لو كانت سنة بين الخلفاء وكل واحد ينزل قبل اللي قبليه درجة كنا زماننا في الأرض السبعة هنجيب لك مكان من إيه في بعض كتب التاريخ إنه عثمان نزل درجة برضه وبعدين ارتفع عشان يراه الناس عايز يقول لا أرتقي هذا المرتقى سبحان الله ربنا بيقدم من شاء عمر كان يعلم أن, مق... أن الله قدم عليه من الصديق لذا شوف الآية العظيمة ماذا تقول ولكل درجات مما عملوا درجتك على قدر ايه عملك ولكل إيه ده معنى الآية ولكل درجات مما عملوا من ضمن معاني المقدم المقدم سبحانه وتعالى أنه الذي يقدم من شاء من أحب من أوليائه ويرفع لهم ذكرهم ويعلي قدرهم وكما ذكرت لكم من قليل ورفع فوق كل المخلوقات محمدا صلى الله عليه وسلم اسمع أنا سيد ولد آدم يوم القيامة مين اللي قدم الرسول يبقى سيد ولد آدم يوم القيامة المقدم يوم القيامة الناس في أهوال أغلال شدائد نيران خوف وجل وعنت الوجوه للحي القيوم فلا تسمع إلا همسة كل صامت الملائكة سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك هكذا يقولون والأنبياء يقولون اللهم سلم سلم كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام من الذي قدمه للشفاعة العظمى إنه المقدم يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام من استمع النداء فقال مثلما يقول المؤذن ثم صلى علي ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لواحد وأرجو أن أكون أنا هو أعلى منزلة في الجنة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمع العبارة الصريحة دي فضلت على الأنبياء بست حتى على الأنبياء أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت للناس كافة وختم بي النبيون اللهم صل على خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام دي من ضمن معاني المقدم من ضمن معاني المقدم أنه قدم الأنبياء على الأولياء لا غلط غلط إن أنت تقول إن الولي أفضل من النبي وإن الولي إذا قال للشيء كن فيكون اللي يقول للشيء كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهذا هو الله الولي مش أفضل قل لي الخضر علم موسى الخضر نبي صلى الله عليه وسلم قال له انت مش قرأت في القرآن الكريم وما علمته عن أمري الذي أوحى إليه بذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى فالأنبياء درجة النبوة أعلى من درجة الولاية الأنبياء يقدمون على الأولياء ربنا قدمهم والصحابة يقدمون على التابعين وأتباع التابعين وعلى غيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يبقى قدم النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الله تبارك وتعالى يبقى ده من ضمن المعاني أنه قدم مقام النبوة على مقام الولاية وقدم الصحابة وجيل الصحابة على التابعين وهكذا وهكذا من ضمن الأشياء في معنى المقدم وركز معايا قوي مراتب الدنيا اسمع الآية دي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ده جراح وده ممرض ده بيقوم بالعملية وده بيغير للناس وبيمسح بعديه آه في مراتب الدنيا الدكتور والجراح مقدم على الممرض ده أستاذ جامعي وده لسه معلم في قرية ده تاجر كبير بيتاجر بالملايين أو مليارات وده بائع متجول ده لواء ولا وزير ولا رئيس أركان وده جندي ده غني وده فقير دي وسيمة دي دميمة دي بيضاء دي سوداء ده صحيح وده مريض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض اسمع توزيع الدنيا توزيع ابتلاء وعطاء الآخرة عطاء جزاء عطاء الدنيا عطاء ابتلاء عايز تقارن لا لا غلط أقارن بين وزير وجندي وبين غني وفقير وبين صحيح ومريض عايز تحسبها صح وتشوف مين اللي أفضل من مين لا ما تحسبش ان ده غني وده فقير ودي وسيمة ودي مش وسيمة ودي اتجوزت ودي ما اتجوزتش لا لا لا لا ما تتحسبش كده انما ضم مصير الآخرة لعطاء الدنيا ثم قارن ضم مصير الآخرة الغني ماشي ازاي هيبقى مصيره ايه في الآخرة احنا ما بنكذبش الجميلة دي هيبقى مصيرها ايه في الآخرة كم من دميمة كانت في جنات ونهر وكم من جميلة كانت في قعر جهنم كم من فقير سبق غني وكم من غني حرم من الجنة عشان كده اقرأ اقرأ الآية دي إذا وقعت الواقعة لي هتقع هتقع يوم القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ده كلام مش بنكذب عليكم بيه ده كلام صدق ليس لوقعتها كاذبة اسمعوا بقى خافضة رافعة بتخفض مين وبترفع مين لا يوم القيامة ما بتخفضش الفقراء وترفع الأغنياء ما بتخفضش المرضى وترفع الأصحاء ما بتخفضش الدميمة وترفع الجميلة إنما بتخفض مين وترفع مين على حسب الإيمان والعمل الصالح اسمع كده إليه يصعد الكلم الطيب وكلامك الطيب يحقق لك السلامة لكن في حاجة بتحقق لك السعادة اللي بعديها وكلامك يفضل واقف لا إله إلا الله واقف سبحان الله واقف الحمد لله واقف عايزينها تطلع لربنا تصعد لربنا في حاجة لازم تطلع الكلمة تطلعها لفوق والعمل الصالح يرفعه القول عشان يطلع عايز عايز عمل مش نقوله بس إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه مش بيخاف بيرجو ان ربنا يقابله برضوان فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يبقى عايز توازن في العطايا وازن صح رب العالمين يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب الملك ملك الله فرعون وملك الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ده ملك وده ملك المال أعطى الله قارون مالا وهو لا يحبه وأعطى الله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص مالا اوعى تفكر شوف مش عشان ربنا مديك صحة يبقى بيحبك ولا عشان أعطاك مرضا يبقى بيكرهك فالصحة لا تدل على رضا والمرض لا يدل على سخط الغنى لا يدل على رضا الله والفقر لا يدل على سخط الله إنما الذي يدل على الرضا والسخط عملك إن كنت تعمل صالحا فقد رضي عنك وإلا فلا يبقى إذا في نقطة مهمة أقول لكم على حاجة في منتهى العجب عارفين عطاءات الدنيا يعني إيه أنت مش عايز لك كده سيارة مرسيدس يا ريت يا عم مش عايز لك قد برجين ثلاثة يا ريت مش عايز لك وزارة يا عم أنت بت... مش عايز لك رئاسة مش عايز تبقى ملك عايز صحة تهد الأرض كل عطاءات الدنيا تفنى مؤقتة غير أبدية بينهيها الموت الموت ينهي ملك الملك الموت بينهي رئاسة الرئيس الموت بينهي وزارة الوزير الموت بينهي إمارة الأمير الموت بينهي غنى الغني والموت بينهي فقر الفقير والموت ينهي مرض المريض والموت بينهي وسامة الوسيمة ودمامة الدميمة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام عشان كده قلت لك الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبة من عرفها لم يفرح لرخائها ولم يحزن لشقائها لأنه يعلم أن وراءها أشياء قارن ربنا أعطاك وقدمك في أشياء ربنا قدم عليا فلان في التجارة وهو المقدم وقدم عليا فلان في الرئاسة وقدم عليا فلان في الدرجة وقدم عليا فلان في العمل مش العبرة بدي قدم مين في الطاعة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إخواني اسمعوا لهذه الآيات سريعا اسمعوا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون خد بالك ما جابش غنى وفقير أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقة لا يستوون اسمع اللي جاي دي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ايه الجمال ده اسمع أفمن وعدناه والله العظيم الآية دي جميلة تدبر فيها كده اسمع دي أفمن وعدناه وعدا حسنا اللهم اجعلنا منهم يا رب يوعدك ربنا وعد حسن بالجنة والرضا هو ده الوعد الحسن انه يرضى عنك أفمن وعدناه وعدا حسنا اسمع دي فهو لاقيه هيقابله هيقابله وعد ربنا ما بيخلقش فهو لاقيه اسمع دي كمان متعناه متاع الحياة الدنيا يعني متعه متاع الحياة الدنيا لكن ملوش حاجة في الآخر نهون أحسن يبقى ليك العقبة عند الله والوعد الحسن في الآخرة ولا متاع الحياة الدنيا اوعى قلبك يركن شوف الآية أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمان متعناه متاع الحياة الدنيا لا اسمع الآية بقى الجميلة في الموت وفي الحياة وفي كل حاجة اسمع دي أم حسب الذين اجترحوا السيئات اجترحوا يعني عملوا وكسبوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون دول بيموتوا والملائكة بتضرب عليهم صياط ودول بيموتوا والملائكة بتبشرهم ده قبره بيض- بيض- يضيق عليه وده يتسع ده يظلم وده ينير ده يفضح وده يستر ده في النار وده في الجنة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون عمرنا ما نحكم كده عشان كده ربنا عمره ما ربنا سبحانه وتعالى لا يساوي الكاذب بالصادق إن كنت كذابا لا يساوي الصادق بالكاذب ولا يساوي العاهر بالعفيف ولا يساوي المنصف بالجاحد ولا يساوي العادل بالظالم ربنا ما يسوش حاليا حاليا ربنا المقدم في واحد جه لي المسجد النهارده النهارده وقدم بدنه قدم هو تقدم وبكر فربنا قدمه انت قدمت ربنا قدمك انت ما دفعتش تمن جمل ب 3000 ولا حاجه بس اتكتب في الصحيفه ان انت تصدقت بجمل ب 3000 ولا بدنه واحد جه في الساعة اللي بعديها اتصدق ببقرة ما دفعتش ولا جنيه من جيبك واحد جه بعديها اتصدق بشاه واحد جه بعديه الساعة الرابعة اتصدق بدجاجة واحد جه بعديه اتصدق ببيضة واحد جه لما الخطيب طلع الصحائف اتقفلت والملائكة دخلت تسمع وما اتكتبش في الصحف اللي مع الملائكة يطلعوا لربنا واسمه مش موجود مش موجود يعني كأنه ما صلاش لا صلى لا يوجد في السابقين اسمع الآية العظيمة دي كل آيات ربي عظيمة ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين المستقدمين من الأمم أمم قبل أمة علمها الله موت واحد قبل الثاني علمه الله ما دي تفسيرات للآية ولقد علمنا المستقدمين من الأمم من المستأخرين ولقد علمنا موت المستقدم من موت المتأخر من الأفراد ولقد علمنا المبكرين بالطاعات والمبادرين للطاعات من المتأخرين في الطاعات في إنفاق في الرعاية في الإصلاح مين اللي جه الأول الجمعة مين اللي جه متأخر مين اللي في الصف الأول مين اللي في الصف الأخير مين اللي صلى في المسجد مين اللي ما صلاش في المسجد مين اللي بيصلي مين اللي ما يصليش آه. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين آيات عظيمة فهو سبحانه وتعالى المقدم المقدم يا إخواني لما بيقدم بيقدم باستحقاق يعني ممكن يكون هذا حق الشخص وممكن يقدم تفضلا تشجيعا لكن في دنيا الناس ممكن نقدم محسوبية آه انتوا عارفين حتى دخلت المحسوبية في الدعوة إلا من رحم الله والله العظيم إيه ده فلان حبيبي ده حبيبي إيه خليك في المسجد ده حلو ده هو في في الدعوة كده ده حبيبك وده مش حبيبك آه زي ما في في الوظائف يبقى عارف ان الشخص ده متفوق عن ده فيروح مقدم اللي ما يستحقش ما انت بتتع- عايز تتعبد باسم الله المقدم قدم من يستحق مش تقعد تظلم بتقدم بس... بتقدم مين انا هسألك بنت راح لها زوج اللهم زوج فتيات المسلمين يا رب وشباب المسلمين ويسر لهم الزواج وعفهم جميعا عن الحرام يا رب العالمين بنت راح لها واحد بصت لقيته عامل شعره ما شاء الله حاجة واقفة كده ودهن وشه مش عارف ايه ولابس بنطلون ايه قال لها وواحد راح لها ملتزم لابس كويس ومستقيم بس حالته المادية متوسط والتاني حالته المادية عالية انت بتقدمي اللي قدمه الله واللي قدمه رسول الله ولا بتقدمي مين انت بتقدم لبنتك مين انت بتقدم في صحبتك في صحبتك للناس مين مين صحابك احب صحابك مين بقى يا راجل أحب أصحابك بتاع البانجو أحسن واحد بالنسبة لك بتاع الحشيش يا خبر أبيض إيه ده مين صاحبك مين أحب واحد لقلبك بتقدم في الحب مين في صحبتك مين في العطايا بتقدم مين في الإجلال والاحترام بتقدم مين أصل إحنا فاكرين بس إن إن في مؤسسات وحكومات بتمشيها محسوبية ما إحنا كمان ممشيينها في الدنيا محسوبية إلا من رحم الله مين اللي يقدم من قدمه الله بتقدم مين النبي محمد جات لك أوامر ما تقولش انا عبد المأمور ما هو اسمه مأ- مأمور مش آمر اسمه مأمور انت والمأمور عبيد لله ربنا بيقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بتقدم كلام مين كلام مين على كلام مين آه. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعطي عطايا فتقدم أسامة بن زيد فأعطاه أربعة ألاف أسامة بن زيد بن حارثة أربعة ألاف اتقدم عبد الله بن عمر ابنه وهو أمير المؤمنين اداله ثلاثة ألاف قال له يا أبي يا أمير المؤمنين أعطيت أسامة أربعة وأعطيتني ثلاثة لماذا أنقصت مني؟ قال يا ابن عمر إنه أحب لقلب رسول الله منك وأبوه أحب لقلب رسول الله من أبيك فعمر بيقدم الحبيب لقلب الرسول احنا بنقدم ما هو انت عايز تتعبد لله باسم المقدم تقدم ازاي معان عظيمة وكثيرة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد تخيلوا إخواني أن الله سبحانه وتعالى إذا استقام العبد قدمه أنا هقول لك على حاجة
في واحد بيتقرب ليك ويتودد لك وحينما يراك يبش في وجهك انت تعمل للشخصية دي ايه بيحترمك وبيقدرك ونفسه ان انت تحبه وبيقرب منك والله العظيم هتهتم بيه قال لا يعني انت تهتم بمن يهتم بك والله لا يقدم من أراد أن يقترب منه مش يمكن استقم يقربك أقول لكم على حاجة جميلة واللهم اجعلنا من هذا الصنف يا رب العالمين إذا استقام العبد على طاعة الله ألقى الله محبته في قلوب خلقه ما انت حافظين الحديث حافظين الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أو نادى يا جبريل إني أحب فلانا يا الله اسمك واسمك يذكر ويتكلم به الله مع جبريل في السماء تخيل كده فاطمة ولا زينب ولا سعاد ولا أحمد ولا عباس ولا حسن ولا أي حد ربنا يقول إني أحب فلانة أو إني أحب عبدي فلانا يا جبريل اسمع فأحبه يحبه جبريل فينادي جبريل على أهل السماوات السبع إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبونه ثم تنزل ينزل بعض الملائكة فيوضع له القبول في الأرض رب العالمين يضع محبته في قلوب الخلق شوف التقديم انت ما تقدرش تحط محبة إنسان في قلبك ولا تخلعها من قلبك لأن, لأن قلبك ليس بيدك أقول لكم على شيء ده ممكن يوصل العبد أعلى من المنزلة دي كمان ياه أعلى من المحبة اسمع دي في صحيح البخاري مر بجنازة أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ماذا تقولون فيها فقالوا رجل من أهل الصلاح ومن أهل الخير وأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت ثم مر بجنازة فقال ماذا تقولون فيها فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت قال عمر يا رسول الله في الأولى قلت وجبت وفي الثانية وجبت فما وجبت قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت له النار وصلت لكده في عباد وصلوا لكده أنتم شهداء الله في الأرض ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عشان كده قال الحبيب عليه الصلاة والسلام من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا غفر الله له اللي يصلي عليه أربعين واحد الأربعين دول لا يشركون بالله شيئا ودعوا لهذا الميت غفر الله له شفع الأربعين فيه سبحانه وتعالى ربك يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فتخيل ممكن يصل العبد لهذه المراتب لا تصل لمرتبة كمان مع أعداء الله عظيمة أوي من اتقى الله هابه كل شيء ومن تجرأ على الله جرأ عليه كل شيء اتق الله يهابك الأشياء حكيت قبل كده قصة العز بن عبد السلام لما كان في مصر وبعدين أراد حاكم مصر في, في هذه الأونة إن هو يجامل التتر فجاب حبة عبيد وجعلهم وزراء وبدأوا يتحكموا في الناس في مصر فجت قضية للعز بن عبد السلام في المسجد بيشهد عليها بعض الوزراء اللي هم في الأصل عبيد مش أحرار قال أنا لا أقبل هذه الشهادة وصلت لرئيس الوزراء غضب راح رايح للعز بن عبد السلام في البيت فتح ابنه أين أبوك؟ قال وما تريد من أبي؟ قال أريد قتله بعد أن أفدى بما أفدى دخل ابن العز خايف قال يا أبي هرب من أي مكان رئيس الوزراء على الباب يريد قتلك قال دعني يا ولدي نتكلم بكلمة الحق ونتمنى الشهادة في سبيل الله فإذا جاءت على أبوابنا هربنا كلمة حق تقال عند سلطان جاء فخرج تحكي كتب التاريخ أنه أول ما خرج أمام رئيس الوزراء رئيس الوزراء سكت وخر على الأرض وقال تبت إلى الله وأستغفره فقال لن تقبل توبتك حتى تأخذ هذ- هؤلاء العبيد تبيعهم وتجعل ال- المال في بيت مال المسلمين قال أفعل هلا إيه اللي خلاه رئيس وزراء بيعمل كده قدامه عشان تعرف ان احنا لما اتجرأنا على ربنا وصلنا لغاية فين احنا اللي عملنا كده دي ناس خافت ربنا خافت تخيل ان رئيس الوزراء ما يبيعش الناس دي فلما ما يبيعهاش يعمل ايه العز بن عبد السلام في مصر اكرمكم الله ركب على البغله وقال لمراته اركبي ركبت وابنه ماشي وشال حاجته وقال انا ماشي مش قاعد في مصر انت مش قاعد ليه قال لا اجلس في ارض لا يطبق فيها حكم الله هاجت الناس فأراد أن يسكته رئيس الوزراء قال لا حتى تبيع هؤلاء قال إذا سأبيعهم قال أنا أنا أبيعهم فراح مسلم الوزراء دي للعز بن عبد السلام نزل في السوق كان بيبيعهم من يشتري هذا من يزيد وبعد ما باعهم قال له الفلوس في بيت مال المسلمين إذا من اتقى الله هباه كل شيء عايز ربنا يقدمك انت تقرب لربنا اتقدم لربنا ما تبقاش من المستأخرين ربنا قدم زمنا على زمن ليلة القدر خير من ألف شهر وقدم شهر رمضان ويوم عرفة وقدم آه وقدم عشراء في أيام قدمها وفي أعمال قدمها وفي أشخاص قدمها في عمل قدمه بعد التوحيد كتير مننا ضيعه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بعد التوحيد تأدي به يا رب في الأعمال قال وبالوالدين إحسانا أنت بتقدم إيه زوجتك قبل أمك وأبوك ده يا ريت كده ده بيشتم امه ويشتم ابوه المتعلمه اللي كانت امها بتغير ليها وتمسح ليها وتسهر عليها بقت امها دلوقتي متخلفه ورجعيه وامها ما بتفهمش ومش عاجبها امها في البيت ده ادبك بعد ما اتعلمتي امك مش عاجباكي وابوكي مش عاجباكي ومحدش عاجبك آه في أخ في البيت أبوه مش عاجبه ولا أمه عاجباه ربنا يقول وبالوالدين إحسانا وإحنا نقول إيه اسمع يا يا لقوا منا اللي بيشتم واللي يضرب واللي يسب أنت بتقدم إيه؟ أنت ماشي إزاي؟ أيها المضيع لآكاد الحقوق بعد حق الله وحق الرسول حق الوالدين المستبدل البر بالعقوق الناسي لما يجب عليه الغافل عما بين يديه اعلم ان بر الوالدين عليك دين وانت تتعاطاه باتباع الشين تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك كيف لا هي التي حملتك في بطنها تسعة أشهر وأرضعتك من ثديها لبنا وأثرتك على نفسها بالغذاء ومسحت بيمينها عنك الأذى وإن ظهر بك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت عليك الحزن والنحيب وبذلت مالها للطبيب ولو خيرت أمك وأمي وأمها بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك سرا وجهارا فلما كبرت واحتاجت إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك قدمت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان وقابلت أيديها بالنسيان صعب عليك أمرها وهو يسير وطال عليك عمرها وهو قصير وهي ما لها بعد الله سواك نصير وهي ما لها بعد الله سواك نصير يا هذا إن مولاك نهاك عن التأفيف وعاتبك في حق والديك بعتاب لطيف فقال فلا